اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله أولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالقا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ها نحن قد مضى رجب ودخل شعبان وأوشك أن يدخل علينا رمضان فكيف حال قلبك مع الله اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين نعم أيها الإخوة وأنا والله أحبكم في الله عليكم حريص ولكم ناصح أمين رمضان موسم للخير دعي على من خسره ألا يدخل الجنة دعا جبريل وأمن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصعد المنبر فقال جبريل رغم أنت من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له قل آمين فقال رسول الله آمين صلى الله عليه وآله وسلم فانظر إلى هذا الدعاء وفي رواية خاف وخسر من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له هذه الخيبة وتلك الختارة ورغم الأنف إذا أدركك شهر رمضان فلم يغفر لك ومن منا يضمن أن يغفر له في رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك أن تجعل رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد ولكن الأمر يحتاج إلى استعداد إلى استعداد حقيقي أنت تمشي في الشوارع الآن فتجد أهل التجارة أهل الدنيا بدأوا استعداد الفوانيس اتصنعت يا جماعة آه والزينات اتعلقت وبتوع التمر جابوا واليميش والسمنة والدقيق نزلوا السوق صح وقلبك لسه ما نزلش عند ربنا هي دي المصيبة الكبيرة أن أهل الدنيا يستعدون لدنياهم سبحان الملك إنني كثيرا ما أقول للإخوة إن الرجل إذا أراد أن يفتتح محل صغير بقالة فضلا عن شركة لأنه يحاول أن يعرف ظروف السوق صح ولا يحاول أن يصل إلى أحسن أسعار وإلى وإلى وإلى لكي ينجح فما بالك إذا كنت تحاول أن تنجح في الآخرة للأسف الشديد أننا مهملون جدا في قضية الوصول إلى أمر الآخرة هذا التاجر الصغير الذي يريد أن يفتح دكان ومعظمكم شباب كله فعلا عنده بيفكر في مشروع يقول لك اروح فين في وسط الحيتان طب هتروح فين في وسط حيتان الآخرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأنس وأبو الدرداء وأبو ذر وعمرو وعمار وبلال وخالد روح فين في وسط الحيتان دول وانا دايما اقول ان انت وهم انت وهؤلاء الصحابه على خط واحد في السباق ورقه الامتحان المقدمه ليك وليهم واحده ولا انت ليك سؤال في القبر وهم ليهم سؤال ثاني هو هو من ربك ومن دينك ومن نبي ومن نبيك نفس الاسئله نفس القيامه انت وابو بكر الصديق ايه رايك بقى الامر يحتاج ان احنا فعلا نشتغل صح عشان نقدر نكون مع الناس دول مش عايز اقول لك نسبقهم تقدر ممكن ممكن وممكن رجاله كتير بعديهم قالوا الكلام ده ابو مسلم الخولاني قصه مشهوره كان يعلق صوتا في مصلاه يؤدب به نفسه يقول إذا قام ففترت رجله يضرب قدمه ويقول قومي فوالله لأزحفن به زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني أيحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا ده أبو مسلم الخولاني بيقول كده ويعني أبو بكر وعمر هم فاكرين هم اللي هيبقوا حوالين النبي لوحديهم لا والله لا أزاحمهم هدخل في وسطيهم لازم أبقى معاهم عشان يعرفوا ان وراهم رجال رجاله يا شباب طب عملت ايه لينا خطبه الجمعه مشهوره اسمها الرجوله اه ايه الدليل اذكر لي موقف رجولي واحد مع الله وقف في حياتك تقدر تقول لي موقف واحد رجولي في حياتك وقفته مع ربنا بين اظهر لازم كده تبقى انت ليك ادله الشاهد عايزين نستعد لرمضان كيف نستعد لرمضان اولا تعظيم امر الشهر لازم نعظم امر رمضان يبقى رمضان عندنا بمنزله عظيمه نبقى من جوه قلبنا مرعوبين لا يفوتنا رمضان من غير ما ندخل الجنة نبقى خايفين نبقى قلقانين نبقى تعبانين تعظيم امر الشر لازم بعض الناس بيفاجئ ان رمضان دخل واكبر افه يبتلى بها المرء في هذه الايام التسويف هل ايه يعني ايه تسويف سوف وقصة كعب بن مالك قصة مشهورة في أمر التسويف كعب بن مالك في غزوة تبوك يقول إيه غزا رسول الله آه إحنا شرطنا اللي يقعد معانا يصلي على النبي عندكم استعداد تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الغزوة وقد نضجت الثمار وأورثت الظلال في شدة حر واستقبل عدوا كبيرا وسفرا طويلا هي دي الفتنة يا جماعة هي دي المحنة ان يبقى تبقى دنيا وارفة والتحديات للوصول الى الاخرة صعبة هو ده اللي احنا فيه النهاردة اللهم ثبتنا على الايمان اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اه كنت بقول خطبه الجمعه اللي فاتت آه في قصه اصحاب السبت عارفينها قال تعالى واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أنا عايز أسألك سؤال خلي بالك السؤال ده أنت يهودي؟ يهودي؟ جاوب أعوذ بالله تصفيق إيه من صفات اليهود أنا دلوقتي لا بتكلم عن اليهود ولا عن النصارى ماليش دعوة بيهم أنا بتكلم عننا إحنا إحنا فينا إيه من صفات القوم الناس دول فيهم صفات ربنا حذرنا منها والنبي بصلي عليه صلى الله عليه وسلم حذرنا منها ونهانا عنها وأمرنا بمخالفتها ومع ذلك لما تبص للأمة النهاردة تلاقي أكثر صفات اليهود موجودة في المسلمين ولا لا عشان كده أنا قلت القضية يا جماعة مش إن إحنا نقاطع بيبسي و... وكاكولا مش دي القضية القضية إن أنا أقاطعهم بقلبي بدماغي في مقاطعة فكرية إن أنا أقاطعهم أقاطع الخوف منهم والتعلق بيهم والرغبة فيهم والأمل فيهم هي دي المقاطعة الحقيقية بقى اللي تجيب نتيجة لكن ثقافتهم وفكرهم ومنهجهم وطريقتهم في المعيشة وأملهم وحياتهم أنا ماشي فيها والآخر تقول لي شرب السجن حلال ولا حرام احنا في ايه ولا في ايه هي دي القضية ارجع تاني معلش اصحاب السبت ابتلوا بلاء شديد جدا كانوا يرموا الشباك يوم الاثنين يوم الحد يطلع فاضي ولا سمكه والثلاث والاربع والخميس والجمعه يوم السبت يلاقوا السمك سارح بيلعبط يقولوا عليه ايه؟ اه اه على الشاطئ وهم شايفينه بعينيهم كده ومتغاظين ويجي يوم الحد ولا سمك للجمعة والسبت يطلع السمك يتمشى في وسط الشوارع صعب يا جماعة والله صعب والله صعب صعب جدا ان يبقى الحرام سهل جدا والحلال ما فيه صعب جدا والفتنة دي موجودة النهاردة كتير انك تلاقي عشان تشتغل شغلانة حلال وتاكل حلال صعب مش سهل والحرام بالكوم تلاقي مرتبه 200 جنيه 180 جنيه 300 جنيه ولو هياخد رشوه 5000 جنيه و10000 جنيه و100000 جنيه هي دي اصحاب السبت اصحاب السبت عملوا ايه؟ لعبوا على ربنا لكن انا عايز اقف وقفه قبل ما اعدي الحته دي إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم أنت فاهم إن يوم السبت ما كانوش يقدروا يصطادوا ليه؟ ها؟ لأن رب هم قالوا لربنا قالوا يا رب اعمل لنا يوم نعبدك فيه وما نشتغلش بإذن للدنيا ودايما الانسان لما يقترح على ربنا وربنا يديله اللي هو عايزه اللي اقترحه ما بيطوش تلاقيه يا رب انا نفسي اشتغل شغلانه فلانيه يا رب بس تطولها لي يشتغلها بعد اسبوعين يزهق منها وعايز يسيبها يا رب اتجوز فلانه يا رب ويتجوزها ويفتن في دينه بسببها والثالث الحاجات دي كل واحد مننا له موقف مع ربنا هو عارفه عشان كده بقول لك دايما ما تقترحش على ربنا قول يا رب الخير اللي انت تعرفه وربيني بيه ما تقترحش عليه ما تطلبش ما تحددش والله يعلم وانتم اه انت مش عرفك انت غلبان انت غلبان قوي مالكش دعوه انت بالموضوع ده قول له يا رب المهم انهم اقترحوا قالوا يا رب احنا مش عارفين نعبدك صح فادينا يوم قول لنا اليوم ده ما نشتغلش ما نشتغلش وهنقعد هنقعد نشتغل ما نشتغلش فربنا فرض عليهم يوم السبت يوم السبت ما ينقلوش الشاي عن الشاي وسبحان الله العظيم هم احترموا الامر ده لفوا وداروا ولعبوا على ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ما تشتغلوش يوم السبت وأراد أن يمتحنهم ليه ليه الفتنة دي ليه الفتنة العظيمة دي إن يوم السبت يبقى السمك قدامهم والحد للجمعة ما فيش سمك ليه ايه السبب في الموضوع ده كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يبقى ربنا ابتلاهم ليه بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم عشان كده لما اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك بالحرام ويعثر عليك الحلال السبب انت السبب حضرتك ما سمعتش بالك بيا انا واخد عليك صليت على الرسول انا مش عايزك تظهر في الصوره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آه كذلك نبلوهم بما كانوا ايه يفسقون والله ربنا سمعنا وسيفنا القصه دي حصلت احد الشباب نفسه يتجوز ليه شهوتي عاليه فسعيت عند والدي ووالدته انهم يجوزوه وجوزوه من امراه من بنت سبحان الله العظيم البنت بقت تذل انفاسه عشان ينال منها حقه الشرعي والولد اللي احنا جوزناه عشان مفتون علشان المشكله في الزنا النهارده تحت اللهم تب على كل عاصي مسلم اللهم اصرف عنا وعن المسلمين السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين اه النهارده الزنا سهل والزواج والزواج صعب الشاهد ايه ان الولد الحلال مش طايله والحرام طول النهار يتغمى على رجليه كذلك نبلوهم بما كانوا آه يبقى لما ربنا عرف انك من جواك فاجر فاسق ابتلاك سؤال كده سبحانه وتعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ها؟ انا في الفتنه سقطوا اللي جات الفتنه هو ده اللي مفتون هو ده اللي مفتون هو مفتون اصلا فبيشتكي سبحان الملك فلذلك آه اللي مشغول بربنا عندنا مجموعه من الشباب طيب جدا طالب الجامعه في الثلاث شهور اللي فاتوا حفظوا 11 جزء من القران بفضل الله عز وجل وقطعوا شوط في العقيده والفقه شوط كبير في العقيده والفقه لما راحوا الجامعه السنه دي هم بيقولوا بيقولوا سبحان الله مش شايف مش شايف بنات مش شايف معاكسات ما عنديش معاناه زي اللي انا كنت بعانيها قبل كده ليه لانه بيسمع وبيحفظ وبيراجع وبيسلو وبيذاكر وعايز يجيب امتياز ده عنده وقت بقى يكلم بنات عنده وقت يبص للبنات لا هو بيقول لك انا مش مش بدور على شهاده اعلقها واشتغل اي حاجه والشغل موجود لا لا لا لا ده انا امتياز عشان استاذ في الجامعه ان شاء الله اه, آه هو دي وظيفتي لان انا شايف الذل اللي بيذله فانا عايز اساعد الغلابه دول لما ابقى في المكان ده يبقى اذا القضيه علاجها من الاخر عشان ما تفتنش ما تفتنش نفسك خليك راجل وتحمل هموم كبيره فساعتها تقدر تعيش صح نرجع لقصه اصحاب السبت عملوا ايه ضم يوم الجمعه وحفروا حفر ونصبوا الشبك ويوم السبت راحوا ناموا في البيت اشتغلوا يوم السبت سمع السمك يوم السبت وقع في الحفر ما عرفش يطلع دخل في السمك ما عرفش يفر دخل في السمك يوم الحد لموا السمك فمسخهم الله قرده فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين هم الناس اشتغلوا من السبت يا اخي ما اشتغلوش من السبت صح ما اشتغلوش من السبت امال ايه المشكله ابن القيم يقول ايه كلام جميل قوي في كتاب اغاثه اللسان من مصايب الشيطان فيقول ايه يقول ولكنهم خدعوا الله مخادعة الأطفال عارف لما تضحك على ابنك تقوم تجيب له حاجة وتاخدها منه ثاني يوم هم بقى لعبوا على ربنا فمسخهم الله كلهم هي دي القضية ان الناس ما اشتغلوش السبب فالصورة صح لكن عشان تعرف ان الاعتبار ليس بصورة الفعل وإنما بالقصد القلبي والإرادة الحقيقية وصلت ولا لسه؟ آه يبقى أخطر ما في اليهود من الصفات مخادعة الله التحايل على الدين عشان كده ابن القيم برضه بيقول كلام جميل قوي بيقول ايه بيقول آه ولما مسكوا قردة اشمعنى قرود بالذات اشمعنى قال لأن القرد فيه شبه من الإنسان وليس له حقيقة الإنسان فلما أتوا بشبه الدين وليس فيه حقيقة الدين مسكوا قردة والجزاء آه من جنس العمل جزاء وفاقا عشان كده بقول لك ان التحايل النهارده كتير فيك ايه تحايل على الدين فيك ايه تحايل على الدين ها عندك تحايل اكيد لو قلبت في حياتك كده هتلاقيك عندك تحايل في حاجه في حاجتين في ثلاثه والمشكله ان اكثر الناس اليوم مسخت قلوبهم اللهم طهر قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم عافنا من البلاء اللهم نجنا من الفتن نعم مسخت قلوبهم قلوب قرود عارفين المحاضرة بتاعت عقوبات الذنوب أما قلنا إن من العقوبات العقوبات نوعين عقوبات قدرية وعقوبات شرعية العقوبات الشرعية قطع يد السارق قتل القاتل جلد الزاني جلد الصح... شارب الخمر دي اسمها عقوبات ايه شرعيه ليه الحدود الحدود العلماء يقولوا إيه؟ اذا عطلت الشرعيه نزلت القدريه واحد زنى ولم يجلد ولم يرجم خلاص ربنا يسيبه لا وخلي بالك من النقطه دي لا بد على كل ذنب ان تعاقب وفي الدنيا قبل الاخره اوعى تفكر انك يوم في حياتك بصيت لواحده في الشارع وخلاص على كده لازم هتاخد على دماغك في الدنيا قبل الاخره مش يوم القيامه لا امتى هنا هنا الاول هنا هنا ايه الدليل قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به حط شرط إلا أن تقبل توبتك وأنا ما قلتش إلا أن تتوب لأن توبة الكذابين كتير إلا أن تقبل توبتك لما ربنا يقبل توبتك مش هيعاقبك لو ما قبلتش هتتعاقب في الدنيا قبل الآخرة إذا واحد سرق وما اتقطعتش إيده واحد زنى وما اترجمش واحد شرب خمر وما اتجلدش الى اخره واحد قذف نصنا ولم يجلد لازم هتنزل عليه عقوبة في الدنيا اسمها عقوبات ايه؟ قدرية عقوبات ايه؟ قدرية العقوبات القدرية دي قد تنزل على الأقوات والأرزاق انت مفكر اللي بيقول لك في نقص سيولة في كساد في الاقتصاد في مش عارف ايه ده أسبابه إيه عقوبات عقوبات إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب بالذنب يصيبه عقوبات على الذنوب دي كلها عقوبات جلد على الضعف عقوبات عشان كده عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الزهد بيقول إيه وجدت في كيس لأبي حبة حنطة قدر التمره مكتوب عليها هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة هل لقيت في كيس لوالدي حباية حنطة اللي هي ايه حباية قمح حباية قمح قد ايه قدر التم... والتمر بتاعنا ده طبعا انت عارف مش مقصود التمر بتاعنا ده اذا كانت حبايه القمح قد التمره يبقى التمره قد ايه؟ قد البيضه والبيضه قد البطيخه ما هو كان كده بركه بقى في بركه حبايه الحنطه النهارده لقيت عايز ميكروسكوب عشان تشوفها كانت على اي مكتوب عليها على حبايه الحنطه مكتوب هذا ما كانت تنبته الارض ايه؟ زمن البركه اللهم بارك لنا في ارزاقنا اه زمن البركه لما العقوبات لما تنزل تنزل على الاقوات والارزاق او تنزل على الاجساد قال رسول الله يا عم صلي يا سيدي صلي هشحت منكم صلح النبي احنا فين هنا يا جماعه آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انتشرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا انتشرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم آه. مأساة والله مأساة بكل المقاييس انتوا مش ملاحظين ان الفجور زيادة في الشوارع اليومين دول آه. ليه ليه الفجور زيادة نفسية ايه عشان ما فيش رجالة بس من الاخر انا احيانا اتعجب والله واقسم بالله النهاردة الصبح وانا خارج وبنت معدية قدام الباب انا خارج من الباب وهي معدية كده فقلت ازاي خرجت البنت دي من بيت في راجل اب يسمح ان دي تخرج كده ازاي اخ يسمح دي ازاي فين الرجاله هي دي المشكله ان مفيش رجاله يستاهل نرجع الفجور اللي كثر في الشوارع ده لازم له عقوبات ايه اللي حصل في محافظه نائيه فوجئت مركز لعلاج الفشل الكلوي فشل كلوي من امتى الناس كانوا يعرفوا الفشل الكلوي الله يرحم جدي وجدك وابو جدك بقى كان زي ما قالوا كان قريتها في الجرايد تقريبا ياكل حته الجبنه القديمه بالعيش الاسود صحن البصل ويشرب كفين ميه من الترعه وصحته الحمد لله النهارده بتنقنق اكل بالدكاتره ومع ذلك جلطه في المخ وجلطة في القلب وفشل كلوي وفشل كبدي وتصلب شرايين و قولوا اه والسرطان اللهم عافي كل مبتلى اللهم وشف كل مريض اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب اه نتيجة ايه دي عقوبات قول لي عقوبات على مين يا عم ده الراجل اللي راقد في المستشفى ده راجل طيب عمره ما عطى ولا اذنب هقول لك حاجتين الراجل ده ممكن يكون اتعاقب بيك انت بغيره لان الفرق بين العقوبات الشرعيه والعقوبات القدريه ان العقوبات الشرعيه تخص والعقوبات القدريه اه طبعا الشرعيه واحد زنى ايه هو ده يترجم لكن القدرية واحد زنى ينزل المرض على الأمة كلها ده الفرق بين العقوبات الشرعية والعقوبات القدرية نمرة اثنين فجأة كل ان المريض ده انت ما تعرفش الأسرار حدود لذنوب خفية صارت ايفاؤها ظاهرا اللهم استرنا ولا تفضحنا انت ما تعرفش الخفايا بقى دي يعرفها مين الملك يقول ابن الجوزي ايوه يقول ابن الجوزي عليه رحمه الله سبحانه وتعالى يمهل كانه يهمل فترى ايدي العصاة مطلقه كانه لا مانع يمهل كانه كانه يهمل ما بيهملش ده كانه يهمل فترى ايدي العصاه مطلقه تلاقي الواد زنى مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره وعشرين وعمال يزني ويسرق ويكذب ويغتاب وينم وربنا سايبه وستره مره واثنين وثلاثه وخمسه ستره بس لما ياخده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت اوعى تفكر انه بينسى احصاه الله ونسوه ما هو في واحد نقول له يا ابني التدخين بيجيب سرطان اللثه وبيجيب مش عارف ايه وبيعمل ايه ويسوي ايه آه يا عم ده فلان دخن نصف قرن من الزمان وما حصلوش حاجة قل له انت بتقول ما حصلوش حاجة لك لانك ما تعرفش اللي يعرف مين اه ياما ناس واقفة قدامك صورة ولما يروح ينام ما يعرفش ينام ما يعرفش ينام الشاهد ايه ارجع تاني ان العقوبات قد تنزل قد تنزل على الاجساد كلام ابن جوزي اكلمه اكمله بس عشان كلام جميل يقول ايه يمهل كانه يهمل فترى ايدي العصاة مطلقة كانه لا مانع ثم اذا اخذ اخذ اخذ جبار ثم اذا اخذ ايه اخذ اخذ جبار فترى على كل غلطة تبعه هو زنى كتير وسرق كتير ولعب كتير و- وعك كتير ويجي في وقت من الاوقات بقى يبص الواحده وفجأة عربية من وراء شاف شايلة دي باصة لا لا من كده بقى على طول فجأة هو لقى في المستشفى شهر خرج من المستشفى لقى مراته رفعت عليه قضية طلاق فاق من الطلاق رفدوه من الشغل خلص شغل حد رفع عليه قضية بشيك ب 100000 أه؟ قال ايه يقول ابن الجوزي وقد يجمع الذنب فيضرب العاصي بالحجر الدامن فيقول الناس ما له عوقب وهو رجل صالح فيجيب لسان القدر حدود لذنوب خفية صارت ايفاؤها ظاهرة ربنا يقول لهم لا لا لا لا دي ايه؟ دي حسابات قديمة بتتصفى بس دلوقتي انت شايف التصفيات لكن ال- الذنوب انت ما شفتهاش انا اعرفها نرجع تاني للاصل يا شباب ان ال ال- لازم عقوبات للذنوب العقوبات قد تنزل على الاقوات والارزاق قد تنزل على الاجساد وقد تنزل على القلوب اللهم طهر قلوبنا على القلوب على القلوب حس بالقلب وانت تعرف دلوقتي قلبك مخسوف بيه ولا قلبك لسه في صدرك ازاي قال ابن القيم القلوب جواله منها ما يدور حول الحش ومنها ما يدور حول العرش في قلوب في الحمام حش يعني الحمام وفي قلوب حوالين العرش قلبك فين شوف انت بقى اهتماماتك وهمومك تجد بعض الناس يقول لك يا سلام امتى ويجي رمضان ده رمضان ده شهر كله بركه فوازير وتمثيليات وفيلمين في اليوم ومسرحية لا وين أكل كده الواحد نفسه بقى ويجي رمضان ده قلبه يدور حوله آه حمام حمام آه واحد ثاني يقول امتى ويجي رمضان والله الواحد لما بيصوم بيبقى انسان محترم والقيام وتلاوة القرآن والعمرة والاعتكاف الله شهر كله نور وبركة والله أو ده عايز رمضان وده عايز رمضان بس ده قلب آه، وده قلب ثاني اللهم طهر قلوبنا يا رب قد يخسف بالقلب وقد تنزل العقوبة على القلب آه، قد تنزل العقوبة على القلب بطمس البصيرة فيصبح القلب أعمى أصم أبكم يبقى له قلب بس قلب أعمى لا يشوف ولا يعرف قلب أصم ما بيسمعش شوف ربك بيقول إيه أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تسمع الآية دي تاني ومن يتوكل على الله فهو يعني ايه حسبه كافي. هو هيلم لك الموضوع ما تخافش ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويشفي مريضك يا رب العالمين صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم كنا بنقول ايه بقى يا سيدي الايه الله يكرمك قال تعالى اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها الشقه اللي انت فيها ديت يا ترى مين ساكنها قبلك ها والفلوس اللي في ايدك دي اللي في جيبك كانت في ايد مين قبلك والشركه اللي انت شغال فيها والارض اللي انت ماشي عليها والعربيه اللي انت راكبها اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها لا ومن بعد ايه اه اهلها كانت بتاعتهم كانت ملكهم كانوا مفكرين انها مش بتاع حد غيرهم ومع ذلك انت النهارده لما تشوف الناس اللي اتزنقوا في التجارات وبداوا يتخلصوا من من الاصول اصول كبيره بتاع ناس تقيله ما كانش الناس دي تفكر في يوم من الايام ان يبيع القصر ده ولا العربيه دي ولا الشركه دي ولا العماره دي صح ولا لا؟ اه ده لما تشوفها بقى وتبقى في ايدك تأمن يا ابني ده اللي قبلك ما كانش حد يحلم انها تطلع من ايده طلعت هتفضل لك انت يا تسيبك يا تسيبها اولم يهدي للذين ايه يرثون الارض من بعد اهلها هل لو نشاء اصبناهم بذنوبهم هل لو نشاء اللهم عافنا ولا تبتلي اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم اكرمنا ولا تعنا آه قال لو نشاء أصبناهم بذنوبهم يعني إن إحنا نقدر نديهم على دماغهم نقدر نعاقبهم بذنوبهم نقدر نبطش بيهم قال لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم ايه؟ آه اللي يطبع على قلبك فما تسمعش كان لسه واحد امبارح من أهل المعاصي اللهم تب على كل عاصي مسلم توب بقى يقول لي إن شاء الله يعني في خلال سنتين وأنا عارف إنك هتقول لي طب لو نزلت مت دلوقتي قدام الباب لو مت هقابل ربنا ولا لا ولا يا خير يعني هو بيقول لي إنه مش عندوش استعداد يسمع صح كده ولا لا؟ وياما ناس تقعد تتكلم مع سنه او اثنين وثلاثه وهو مديك ودانه لكن ما فيش ولا كلمه وصلت ولا كلمه وصلت لقلبه كنت بدي مثال لاخواني قبل كده ان جه عندي ولد عايز نعمل حاجه في الحمام فعايز يفتح خرم في ال- في السيراميك فكل ما يحط الشنيور يعمل ايه؟ يجري اه حط الشنيور يجري يجري فجاء السباك قال له ببساطه قال له اجرح ال ها عوره عور السيراميك بعد كده السنيور يطلع وصلت اه عايز قلبك يتعور عشان حاجه تدخل اه القلوب آه، بقى في صدى عجيب بقى في نيران اللهم طهر قلوبنا يا رب اه بقت ال- القلوب الكلام بي بيقع بيتزحلق ما بيأثرش وتيجي بعد كده تشتكي أنا بتأثر بس وأنا قاعد وبعد كده مخرج بنسى طيب ما تجرح الترانيم إزاي نجرحه ده هقول لك دلوقتي صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ممكن طبع على القلب فيصبح القلب لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم والأخطر مسخ القلب أن يمسخ القلب على قلب الحيوان الذي يشبهه فتلاقي قلبك اتمسخ قلب كلب يبقى الجسم جسم إنسان والقلب قلب كلب الكلب من صفته الطماع فلذلك اللي تلاقيه طماع اتأكدوا من الحكاية دي أنا والله اتأكدت منها يا جماعة تلاقي فيه كثير من صفات الكلاب عارف الكلب لو قدامه جيفة تكفي ألف كلب وجه كلب تاني معاه يعمل ايه؟ يحارب صح؟ فكذلك لو قدامه رزق يكفي ويكفي غيره لكن هو مش عايز حد الا هو هي دي صفة كلاب من صفات الكلاب انه منافق ينبح عليك ترمي له لقمه يهزلك دي شفتها دي؟ خلاص انت بس وكله خلاص وهو بعد ما كان عامل فيها اسد هصول اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب هتدخل مصلحه حكوميه لو سمحت انا عايز اعمل كذا لا ممنوع الموضوع ده اتقفل من زمان يا استاذ خلاص طيب هشوفك لو دققت في وشه انا بقول لك مجرد مسخ القلوب ده من اعجب الاشياء وانا صراحه بقول الموضوع ده مثلا من 15 سنه من 17 سنه من سنه 85 ولقيت معارضات كتير ساعتها يعني وانا على يقين ان هذا حاصل انا كل حاجه عندي بدليل وانا دايما اقول لو انا قلت لك كلمه من غير دليل في جزمتك ورميك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قالوا صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جثمانهم الحديث صحيح مسلم لهم قلوب ايه شياطين في جثمانهم يبقى ده دليل على ان ممكن يبقى الجسم جسم انسان والقلب قلب اي حاجه تاني بقى ده اصل عندي اصل تيجي بقى الفهم السلف في القضيه قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا إيه؟ أمم أمثالكم قال سفيان بن عيينة فتجد من بني آدم من قلوبه على قلوب السباع الضارية أو على قلوب الطيور الجارحة ده فهم السلف للآية هتبص الواحد تلاقي قلبه قلب كلب واحد قلبه قلب نسكس واحد قلبه قلب حمار وربنا اللي وصف الكلام ده في القرآن ربنا قال واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب جبت الحاجة من عندي والله ما من بيتنا من كتاب ربنا وقال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره تلاقي واحد عنده علم وما بيعملش بيه يبقى ايه ربنا اللي قال كده حمار والله يرحمه جدي رحمة وسعه موتانا وموتى المسلمين انا اعتدلت بقى وانا بقول فيها بعض الناس قلبه قلب حمار قال لي فوق نار اه ربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى المثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يبقى له قلب حمار الشاهد اللي انا المشوار اللي انا جبت لكم من بعيد ده كل ده عشان نوصل للحته دي ان بعض الناس قلبه قد مسخ الى قلب سر لانه يتحايل على الدين اليهود لما تحايلوا ربنا مسخهم ايه فرزه الامه دي مرحومه نحن امه مرحومه فالمسخ واقع على على القلوب فتلاقي قلبه قلب قلب شكله ايه ابو قلب قلب ده مغرم بالتقليد القرد مقلد مش كده ولا لا اه القرد همه انه يقلد كذلك تجد ان هؤلاء مغرمون بالتقليد لبسه كنا زمان بنقول عليه بقى تلاقي البنطلون ايطاليا والقميص جرماني والكرافت آه، فرنسا والعصر مش عارف ايه ايه يا ابني العالم كله اه هي دي ومغرم بدي ويفتخر بيها المسلم مش كده كنت عندهم في البلد في بلد الفلاحين ناس كنت مفكر انهم ناس طيبين بس لما التلفزيون ما سابش حد طيب نسال الله العافيه ولد مقابلني لابس برضه بقول له يا ابني انت لابس كده ليه؟ فبص لي كده قال لي وانت لابس كده ليه؟ قلت له انا لابس كده زي النبي محمد كان يلبس العمامه والقميص احب الثياب اليه القميص واحب الالوان اليه البياض انت بقى زي مين؟ يقدر يقول لي زي مين؟ قال ابن مسعود لم يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب وجرب وانا بقول لك شوف نفسك وانت لابس جلابيه بيضه وطاقيه وحاطط طيب ورايح تصلي الجمعه قلبك ايه؟ وانت لابس بقى البتاع الخناقه دي خناقه دي وال ورايح الشغل قلبك ايه؟ في فرق يا جماعه ولا مفيش؟ اشهدوا بالله في فرق في فرق هي مش لعبه ده دين انا بقول لكم الناس اتمسخوا ايه رد ورود علشان كده عشان خلوا الدين لعب فاحنا عايزين يبقى الدين دين واللعب اه العب زي ما انت عايز بس بعيد عن الدين ما تلعبش بالدين نسال الله ان يعافينا واياكم من اللعب فلذلك تجد بعض الناس قد مسخت قلوبهم الى قلوب قلوب تعالوا نطهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا تعالوا نطهر قلوبنا ازاي هقول النهارده عاملين اثنين عشان انا كده طولت عليكم ولا لسه طب صلي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما السبيل الى استقامه القلب احنا رمضان داخل ولو قلبك فضل يلعب كده عمرك ما هتكسب رمضان حتى وانت سبت صوريه منظر لكن آه، مش هتكسبه عند ربنا كيف يستقيم القلب واحد أن تكون محبة الله مقدمة على كل شيء قل يا سهلة أوي دي وأنا أقول لك كذاب كبير لا سهلة مين اللي قال لي سهلة يا ابني الكلام سهل كل الكلام اللي أنا بقوله ده واللي أنت بتقوله واللي أنت بتسمعه الكلام سهل لكن الفعل هو الصعب ان تبقى محبة ربنا وما يحبه الله مقدم على سواه ده امر غاية في المشقة وبلاش نلعب بقى احنا اتفقنا ان اليهود لما لعبوا عمل ايه؟ مسخهم فبلاش نلعب على ربنا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر فما له رجل خرج يقاتل في سبيل الله عشان يموت شهيد عشان يدخل الجنة وعشان الناس يقولوا عليه شهيد هو ايه؟ قال لا شيء له فالتفت وقال يا رسول الله الرجل يغزو يلتمس الأجر يلتمس ايه الاجر من الله والذكر فما لا قال لا شيء اعادها عليه ثلاثا فاعادها عليه رسول الله ثلاثا صلى الله عليه وسلم خلي بالك معايا بقى يبقى اللي بيصلي عشان يرضي ربنا وعشان يستريح يستريح في الصلاه فما له داود لا شيء له. اللي بيروح عمره علشان ربنا يغفر له ذنوبه و يريح دماغه شويه من الشغل ويستجيب فما له لا شيء له اللي بيلتحي علشان ربنا يرضى عنه وعشان الناس تحترمه برضه ويبقى له وجاهه كده فما له لا شيء له اللي بيتجوز عشان ربنا يرضى عنه وعشان شهوته فما له لا شيء له مخضوضين ليه هي كده انا ما جبتش حاجه من عندي ده النبي اللي قال كده فصلي عليه قال له يلتمس الأجل والذكر قال لا شيء يا ضايع ابدأ فوق بقى بيتصدق علشان ربنا يرضى عنه وعشان الحسن محدش برضه الكهف فما له لا شيء له بيبر والديه عشان ربنا قال له كده وعشان يسكتوا بس ما يفضحوش ولا يشتكوا لحد لا شيء له وعلى هذا قس كل حياتك انك تعمل الحاجة مش عشان انت بتحبها عشان ربنا بيحبها انك تعمل الحاجة مش عشان جاي على مزاجك ده كتير النهارده في زماننا انا فرحان بالشباب والله العظيم انا بحبكم في الله ولكن انا شايف كتير من الشباب دخل الدين عشان الدين جه على مزاجه مش عشان ربنا بس لا عشان ربنا و ومزاجه الاثنين عشان كده اللي ما بيجيش على مزاجه ما بيعملوش عجيب انك تجد بنت لابسه بنطلون جينز ضيق وبلوزه وحاطه بتاع على دماغها بلغني الكلام ده وبتصوم الاثنين والخميس وتقوم الليل قال لها طب انت بتصوم الاثنين والخميس نوافل وسايب الحجاب اللي هو فرض قولي ما الحجاب ايه ده حجاب عبد الله لا ده shopping center اه لا، ده مش حجاب الحجاب ده اللي بتستبرد هنا ألا يشف ولا يصف ولا يكون زينة في نفسه ولا يشبه ملابس الرجال ولا يكون كوب شعر البنطلون ده بيصف يحجب يجسم يبين لازم جلباب يدنين عليهن من جلابيبهن الإدناء هو ده المطلوب قول لي يا عم الشيخ كده أحسن آه أحسن ليا وليك احسن ليه وليك انها غطت شعرها وبطلت مكياج احسن اه عشان الفتن تقل في الشوارع شويه لكن مش احسن ليها مش احسن ليها عند ربنا لان ده ملوش ادنى لازمه الشاهد نرجع لموضوعنا لما رجلنا مش عايزين لعب في الدين الدين دين واللعب لعب فلذلك بقول ان لما تيجي لربنا تجيله هو وحده الله غيور احذر أن يطلع على قلبك فيجد فيه غيره فيبطش بك اوعى نشوف قلبك في حد غيره أول سبيل لاستقامة القلب إن قلبك يبقى غير واحد فاسد مش عشان مزاجك ولا عشان هواك دي نمرة واحد نمرة اثنين نمرة اثنين تعظيم الأمر والنهي تعظيم آه. ربنا أمر تعظم أمره نهى تعظم نهي ببساطة ضربنا مثال لو احنا ماشيين في شارع أحمد عرابي ده مثلا ولا أي شارع وواحد لابس ملكي فقال لك اقف فبصيت له كده ومشيت لو هو عسكري أمين شرطة تبقى بسيطة لكن لو ضابط عقيد مقدم تبقى العملية ايه صعبة شوية طب لو مدير المرور ف الله الله الملك قال لك اقف لما تعديه يبقى المشكلة ايه ممكن تروح ورا الشر ما نشوفكش تاني خالص لما تغلط في حقك فتعظيم الامر وتعظيم الناس من تعظيم من تعظيم الله واكبر ما يعانيه المسلمون في هذه الايام عدم تعظيم الله ضعف تعظيم الله في القلوب ليه لتعلق قلوب الناس بالاسباب الناس النهارده لها الح- الحاجات المحسوسه فمش شايفين ربنا ما يعرفوش ربنا كويس ما قدر الله حق قدره عشان كده انا عايز اسيبكم دلوقتي ويبقى لنا لقاء قريب جدا باذن الله تعالى عشان نتكلم عن ربنا شويه عشان نعظم ربنا في قلوبنا ونعرف ربنا صح انا سعدت بكم جزاكم الله خيرا احبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك